السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسجيلات إيلاف الإسلامية في الكويت يسرها أن تقدم الشيخ.
لكم هذه المادة للشيخ أبي إسحاق إنما الراوي الكويت لا الشاهد مثلا إذا جاء أمام القاضي وشهد في قضية أنت لك قضية آه، هات اتنين شهود تشهدوا بالله إن الراجل ده كويس أه القاضي ما يقول لهمش إيه الدليل إنه كويس ما يقولش الكلام ده م- ما- القاضي ما يقولوش إنما يقوم طالع له واحد من القاعة يقول له أنا سمعت الراجل ده بيسب آه، أبوه يسب أبوه يعني ساقط العدالة فاسق يعني يقوم القاضي يرد شهادته بعدما ظهر جرحه يعني هو قبل ما الراجل ده يقوم يقول كان بيسب أبوه كان عدلا فالأصل في المسلمين العدالة في باب الشهادة ونص هذا في رسالة عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري الرسالة العظيمة التي شرحها ابن القيم في إعلام الموقعين عن رب العالمين ثلاث مجلدات يشرح خطاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري في هذا الخطاب يقول عمر بن الخطاب والمسلمون بعضهم عدول على بعض أي في باب الشهادة إلا مجلودا في حد أو مجربا عليه شهادة زور خلاص يبقى ده سقط العدالة بسبب المسألة دي يبقى الأصل في الشاهد إيه العدالة أنه بريء حتى تثبت إدانته والأصل في الراوي أنه متهم حتى تثبت عدالته ولذلك قلنا الراوي لابد أن يكون عدلا ما قلناش أنه مسلم والأصل في المسلمين العدالة ليه لأن الراوي الأصل فيه أنه متهم طب ليه نتهم الراوي أو الأصل فيه التهمة قال لك لأن الحديث الذي سيرويه سيلزم أمة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحكم إلى يوم القيامة فقد الحديث الذي رواه هذا الراوي قد يحرم شيئا كان المسلمون يستمتعون به يبقى أنا حرمت الحاجة دي على ملايين المسلمين إلى أن تقوم الساعة فيبقى أيهما أولى إن أتوقف في الاحتجاج بالراوي ولا ألزم المسلمين بعمل لم يوجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم أو أحرم عليهم شيئا لم يحرمه النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة طبعا الأطم أن ألزم المسلمين أو أن أحرم عليهم ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم إن أعظم المسلمين جرما في المسلمين من سأل مسألة فحرمت لأجل مسألته زي مثلا ايه الحديث ان الله كتب عليكم الحج فحجوا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للصحابه قام رجل قال يا رسول الله اكل عام فسكت قال له اكل عام فسكت اكل عام قال ذروني ما تركتكم طول ما انا ساكت اسكتوا انما اهلك الذين كانوا من قبلكم كثره سؤالهم واختلافهم على انبيائهم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم انا بقول ان الله كتب عليكم الحج فحجوا خلاص زي ان الله يامركم ان تذبحوا بقره خلاص بقره كفايه تعنت بنو اسرائيل لا عايزين لونها ايه لا عايزين شكلها ايه كل مره يضيق الوصف يضيق الوصف يضيق الوصف لحد ما لقوش غير بقره واحده فقط ينطبق عليها الوصف ولو انهم سمعوا من الاول لاجزاتهم اي بقر ان الله يامركم ان تذبحوا بقره وخلاص فان الله كتب عليكم الحج فحج فتصور لو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الحج الحج كل عام يبقى وقعنا احنا كلنا فرطه ولا لا وقعنا احنا كلنا فرط اهو ده بقى جنى على ال- لو لو حدث يعني او من فعل مثل هذا الفعل يبقى جنى على الامه كلها بملايينها الى ان تقوم الساعه يبقى الراوي انا لا استطيع ان اقبل روايه الراوي ببساطه لان الحكم قد يشتمل الحديث قد يشتمل على حكم شرعي يفيد الوجوب او قد يشتمل على حكم يفيد تحريم شيء كان حلالا للمسلمين فيبقى الاصل في الراوي التهمه حتى تثبت براءته لذلك الراوي المجهول المجهول لا تقبل روايته لا احنا عارفين صادق ولا مش صادق العلماء قالوا المجهول ترد روايته انت ممكن تقول احتمال يكون آه، صادق وضابط وانا ممكن احط لك برضو نفس الاحتمال المضاد واحتمال يكون لا صادق ولا ضابط يبقى الاصل ان احنا نتوقف عن روايه هذا الراوي حتى لا نلزم الامه بعمل لم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى مساله ايه الراوي المختلط اذا ميزنا من روى عنه قبل الاختلاط ممن روى عنه بعد الاختلاط يبقى تمام التمام إذا لم نستطع أن نميز يبقى نتوقف لا نحتج به تمام ده النوع الأولاني عفوا أنا دخلت في قوادح ال- قوادح الضبط ولم أتكلم عن النوع الثاني من الضبط معلش أرجع له مرة أخرى احنا قلنا الضبط الأولاني الضبط إيه صدر الضبط الثاني ضبط كتاب معلش أنا حاسس النهاردة كده إنكم مبلمين معايا شوية ها يعني كنتوا مفرفشين امبارح واول امبارح واول اول والكلام ده ما اعرفش انا يعني مفرفشين يعني يعني اكمل ها طيب ضبط الكتاب ان يضبط المرء كتابه واحد يقول لك هو ده ضبط واحد بيقرا من الكتاب ايه الضبط اللي فيه طب ضبط الصدر ماشي يسمع غيبا اللي حافظه ماشي ده اسمه ضبط لكن واحد عمال يفتح كتابه ويقرا فيه ايه الضبط اللي فيه اقول لك لا ضبط الكتاب ربما كان اصعب من ضبط الصدر ليه لان الكتاب كان الراوي يحفظ كتابه بالكلمه يعرف السطر فيه كم كلمه والصفحه فيها كم سطر طب ليه كده؟ قال لك كان في جماعة زمان ياخد يسرق كتاب الشيخ ويكتب بخط يشبه خط الكتاب تماما بعض الأحاديث الموضوع. عايز أورطه. فإذا لم يكن الشيخ منتبها لعدد الأسطر وعدد الكلمات انطلى عليه هذا الحديث فقرأه على أساس أنه من حديثي وليس من حديث. لكن ممكن مين مين اللي ممكن يدخل في صدرك ويلعب؟ ها؟ ده ما فيش حد يقدر يعملها خالص ليه صدره العلم محفوظ في الايه في الصدر ولذلك بيقولوا ايه إن روايه بتنسب للامام الشافعي وانا اعتقد انها ضعيفه ولكن الصح انها تنسب لابي حامد الغزالي صاحب كتاب الاحياء راح لف الدنيا على الشيوخ وكتب بقى ايه كتب دفاتر قد كده تملى خرج وبعدين شايل بقى الدفاتر على كتفه وبتاع قابله واحد حرامي خلاص قام واخد منه الزكيبه اللي شايلها دي قعد ابو حامد يعيط اه رحلتي هتضيع رحلتي اعمل معروف خد اي حاجه الا الكتب انا لسه ما حفظتهاش فاللص ده قال له كلمه هي اللي خلت ابو حامد الغزالي يتعدم اهو خد الحكمه من افواه المجانين قال له ايه قال العلم في الراس لا في الكراس اه وانت تقول لي عالم ومش عالم اخد منك الكتاب اصبحت مفلسا مش عارف تنطق كلمتين قام ابو حامد بدا يحفظ كل حديثه بقى يحفظ كل العلم اللي ياخده يحفظه يحطه في دماغه ليه ما فيش حد يقدر يدخل صدرك ويلعب فيه او يسرقه منك لكن الكتاب ممكن واحد يسرقه ويحط بقى كلام وانا هدي لكم مثل للمساله دي الحاكم النيسابوري احد رواه الحديث له كتاب اسمه المستدرك على الصحيحين روى حديثا في هذا الكتاب من طريق احمد ابن الازهر النيسابوري قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن ابي طالب يا علي أنت سيد في الدنيا سيد في الآخرة حبيبي حبيبك وحبيبي حبيب الله وعدوي عدوك وعدوي عدو الله الحديث ده الإمام الذهبي الحاكم طبعا قال صحيح الذهبي رد عليه قال بل هو حديث موضوع فيا بعد ما بين الحكمين واحد يقول صحيح والتاني يقول موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم طيب احنا اذا اردنا ان نحكم على حديث بننظر الاول في رجال الاسناد اذا كان الاسناد صحيح والرجال ثقات اثبات عدول ضابطون يبقى السند ماشي خلاص تعالوا نبص في الاسناد احمد بن الازهر النيسابوري العلماء بيقولوا فيه ثقة ده عدل حدثنا عبد الرزاق ده عبد الرزاق بن همام الصنعاني إمام أهل اليمن من مشايخ الإمام أحمد بن حنبل ثقة تغير في آخر عمره تمام معمر بن راشد معمر ده هو الذي أحيا اليمن معمر بن راشد ده معمر ده أصله بصري من البصرة وبعدين راح اليمن فانبهروا بحفظه انبهروا بحفظه قال ده ما يطلعش من البلد أبدا طب طب هنعمل إيه؟ قالوا زوجوه فلما زوجوه مكث في اليمن فصارت الرحلة تشد إلى اليمن لأجل معمر بن راشد أحيا اليمن هذا الإمام الكبير الفحل معمر بن راشد الزهري طبعا الزهري ده إمام الأئمة محمد بن مسلم بن شهاب أول من دون حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأمر عمر بن عبد العزيز كما يقول السيوطي في الألفية بتاعته أول جامع الحديث والآثر ابن شهاب آمرا له عمر ابن شهاب اللي هو الزهري محمد بن مسلم بأمر عمر بن عبد العزيز فجمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم والزهري كالمسمار في الساج تعرف الساج اللي هو خشب الزان خشب الزان ده لما تدق فيه مسمار ما تعرفش تطلعه خلاص يبقى كالمسمار في الساج يعني ما ما تبصلوش عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أحد الفقهاء السبعة قال ابن عبد البر فقيه المحدثين ومحدث الفقهاء مين اللي فاضل في السند ابن عباس خلاص كده وصلنا السند ده في ايه بقى عشان الذهبي يقول موضوع مين الآفة اللي في السند ديت مين اللي انا هبص له واقول له انت السبب في ان الحديث ده مكذوب وكلهم ثقات زي ما انت شايف ده بقى من العضل التي لا يستطيع ان يصل اليها الا ماهر مش انا كنت لسه بقول لكم احنا لسه بنبل رجلينا في ميه البحر اهو اللي يدخل بقى في تعليل هذه الاحاديث لازم يبقى لابس طقنه جه والا هيغرق ده اسمه تعليل الاحاديث التي لا يستطيع الا الجهابذه من العلماء تعالوا بينا بقى نشوف ايه حكايه الحديث ده الذهبي بين عله قال ايه قال هذا حديث موضوع والا لماذا لم يحدث به عبد الرزاق احمد بن حنبل ويحيى بن معين القصه بتقول ان احمد بن ازهر النيسابوري احمد بن حنبل يحيى بن معين خرجوا الى اليمن ليسمعوا من عبد الرزاق وعبد الرزاق لم يكن في قريته ماء المهم ان احمد بن ازهر النسبوري بعد ما خلصوا الدرس لزم عبد الرزاق وقال له انا لازم اوصلك البيت فضل ماشي مع عبد الرزاق يوصله البيت اول ما عبد الرزاق وصل للباب قال لاحمد بن الازهر ايه وجب علي حقك انت راجل مشيت معايا ووصلتني وونستني انا بقى هديك حاجه بقى قال سأحدثك حديثا ما حدثته أحدا قط وقام قايل له الحديث ده يبقى بيديله جايزة واحد يقول طب يديله جايزة حديث زي ده هو يعني كأن واحد مثلا قال له أنا هديك هدية وقام حاطط ماسك فر ومديهوله طب أنت مش لاقي غير الحديث ده تدهوني السؤال ده طبعا هيخليني اخرج ليه عبد الرزاق خصه بهذا الحديث في حاجه عند علماء الحديث اسمها الغرائب اغرب الاحاديث كانوا يقعدوا يتمنظروا بيها كانوا يعدونها للمناظرات واثبات العلم والتفوق وليس للاحتجاج ولا العمل بها زي انا اقول لك مثلا تعرف تقول لي أكبر فشار في الدنيا؟ أه أنت تقول أبو لمعة وده يقول مش عارف مين وده يقول مين والكلام ده. أنا بقى اللي عارف ده يختبر معلوماتك والكلام ده. تعرف أول طيارة وقعت ببوزها على الأرض؟ ما ده كلام كله في الحقيقة ملوش قيمة لا هيأكل ولا يشرب ولا هيقدم ولا يأخر لكن دي بتثبت إيه؟ يقول لك ده عنده معلومات عامة واد مثقف مذاكر ها فالغرائب عبارة عن أحاديث باطلة غريبة متاخدة من اسمها غرائب كان المحدثون يعدونها للمذاكرة والمنظرة تمام فالمحدثون كانوا يشتهون هذا النوع عشان يتمنظروا برضه بيه لما يقعد في مجلس مناظرة مع أصحابه يجيب الحاجات الغريبة اللي ما يعرفهاش غيره دي فعبد الرزاق عارف بقى أن أحمد الأزهر نسيبه له محدث خلاص والحديث ده غريب جدا جدا جدا عبد الرزاق مخبيه عنده قال له والله طالما انك انت جيت وصلتني لحد باب الدار انا هديك حاجه بقى ما اديتهاش لحد قبلك واداله الحديث الغريب قوي ده اللي احمد بن الازهر نسيبه له قاعد رجل على رجل ويحدث بيه والناس تضرب كف بكف جبته منين تمام كده يبقى اذا عبد الرزاق لما حدث بهذا الحديث احمد بن الازهر النيسابوري قصد انه يكرمه وقصد أن يخصه ولا يشترط أن يكون الحديث صحيحا زي أبو حاتم الرازي بيقول إيه بيقول جلست مرة مع أصحابي فقلت لهم من أغرب علي حديثا لمالك فله عندي كذا وكذا أغرب حديث لمالك يعني أنتوا طبعا عارفين الإمام مالك إمام دار الهجرة وصاحب المذهب المعروف يقول تعرف أتعرف حديثا لمالك لم يروه من أهل البصرة إلا بصري واحد؟ طبعا إيش عرفت؟ أهل البصرة بالألوف المؤلفة الذين رحلوا إلى مالك وسمعوا منه. يقول لك في حديث لا يوجد عند أهل البصرة كلهم عن مالك إلا عند راوي واحد، تعرف تقول هو مين؟ قال فاجتهدوا أن يغربوا علي حديثا لمالك فما استطاعوا. كل ما يجيب حديث يقوله له يقول له تعرف واحد كوفي متطرف كده على ناحية روى عن مالك حديثا في كذا يجيبه له فما عرفوش يدخلوا على أبي حاتم الرازي أي حاجة ليه حافظ فتخيل واحد مش حافظ الصواب فقط حافظ الغرائب كمان يعني حافظ الغلط حافظه كمان زي ما حافظ الصح ادي معنى ليه فعبد الرزاق يبقى كرم احمد بن الازهر ولا لا كرمه اداله حاجه غريبه كده أحمد بن الأزهر أول ما رجع بغداد ما هو أحمد بن حنبل بغدادي ويحيى بن معين بغدادي وأحمد الأزهر النيسابوري برضه بغدادي رجع أحمد بن الأزهر النيسابوري بغداد وقام قاعد يبغدد بقى ما هو معاه حديث مش مع حد فقام إيه في المجلس وقام إيه حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن عباس الحديث يحيى بن معين كان جالس فقال من الكذاب النيسابوري الذي روى هذا الحديث عرف على طول لان دي مساله لا تخفى على علماء الحديث انه يميز الصدق من الكذب يميز الصدق من الكذب بمجرد ما يسمع الحديث ودي الملكه بقى والملكه دي لم يختص بها علماء الحديث بس بل هي في كل الصناعات اذا الانسان مارس سنوات طويله يجيبها يعني الطبيب مثلا ممكن يدخل عليه واحد يقول لك الراجل ده عنده المصران مش عرفت الراجل ده عنده الصفرة الراجل ده عنده سكر الراجل ده عنده القلب ويطلع الكلام صح يعني أنا مرة حصل معايا حاجة عجيبة أوي المنطقة اللي كنت ساكن فيها زمان في القاهرة كانت منطقة ورش ففي واحد ميكانيكي صاحبي واقف معايا وكنا على طريق سريع على الايه الدائري يعني فعربيه معديه عامله دوشه وزنبليطه كده فالميكانيكي قال لي ايه؟ قال لي الراجل ده العربيه اللي شايفه اللي انت شايفها ماشيه دي قال لي الكرونه بتاعتها ما فيهاش شحن خلاص الكرونه اللي ورا في العجلتين اللي ورا بقى اللي هي ماسكه بقى الحركه بتاعت العجلتين اللي ورا دول العجيب ان الراجل ده كان جاي للميكانيكي ده الراجل لف وطلع لنا اول ما الميكانيكي شافه قال له بص يا عم عربيتك الكرونه بتاعتها ما فيهاش شحن قال له ايش عرفك قال له ده حاجه بالفكاكه بقى انا بقى راجل بقى بفهمها وهي طايره والكلام ده حل يد الكرونه ويحلها يلاقي ال ال ال ال العمود الكردان اللي بتاع ده مولع الواد ما قدرش يحط ايده عليه ولا يقرب منه حتى قال له ازاي الكلام ده عرفت ازاي قال له دي شغلتي بقى طب النهارده مثلا لو انا واقف جنبي صبي مش ميكانيكي بقاله 40 سنه شغال ميكانيكي لو واقف جنبي صبي ممكن العربيه تولع وهو مش واخد باله طب فالولد ده الميكانيكي ده أخذ خبرة بإيه؟ 40 سنة ميكانيكي وده 40 سنة طبيب فأي رجل في المهنة بتاعته لما يغيب 40 30 40 سنة فيها شيء طبيعي يفهمها وهي طيب فكذلك المحدثون يسمع الحديث يقول لك هذا باطل هذا لا يصح انت بقى تتذكر تتخيل ان هو وحي بقى ولا الراجل بقى بي بي بيرجم بالغيب ولا بتاع لا دي مسألة تمهر مش عند المحدثين فقط انما عند كل اصحاب الصناعات تمام فيحيى بن معين طبعا امام الجرح والتعديل سمع الحديث قال من الكذاب النيسابوري الذي روى هذا الحديث فاحمد بن الازهر ام واقف وقال هو انا ذا فتعجب يحيى وقال اما انت فلست بكذاب والذنب على غيرك اه الذنب على مين بقى عايزين ندور المهم العلماء قعدوا يفتشوا في الحديث ده لان هو له قصه طويله وكلام في التعليل بس انا هاخد منه الحكايه التي تناسب المقام بس انا اضطريت اشرح الكلام ده عشان ايه عشان يحصل عندكم تصور لما اقول الكلمتين اللي جايين دول بعض الناس زي ابي حامد بن الشرقي احد اقران الامام مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح قال السبب في ذلك ان معمر بن راشد كان له ابن اخت رافضي رافضي أي ممن يغلون في محبة علي بن أبي طالب رضي الله عنه رافضي كتب هذا الحديث في كتاب معمر بخط يشبه خط معمر وكان معمر مهيبا لا يستطيع أحد أن يراجعه فقرأ الحديث ففشى في الناس ومضى تمام يبقى ده صورة وإن كانت الحكاية نفسها باطلة يعني الذهبي أبطلها لكن أنا إنما أوردتها كمثال عشان يحصل تصور يعني ليه لأن طبعا معمر الذهبي قال ما كان معمر رجلا مغفلا بل كان ثبتا في حديث الزهري مبرزا فيه ولا ينطلي على معمر مثل هذا مطلقا لأن معمر ضابط حافظ ماشي لكن أنا مش قصدي أثبت الحكاية على معمر قد ما قصدي أبين بس بالمثال ايه معنى اهميه ضبط الكتاب و... وفي ناس كانوا بيقلدوا الخطوط يعني عندنا عالم متاخر من ايام من في القرن التاسع الهجري اسمه ابن ناصر الدين الدمشقي احد اقران الحافظ ابن حجر العسقلاني صاحب كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري السخاوي يقول في ترجمه ابن ناصر الدين الدمشقي وجود الخط على طريقه الذهبي الذهبي الامام الذهبي كان خطه جميل جدا فأي واحد يشوف كتاب بخط الذهبي يدفع دم قلبه فيه بس ياخده فابن ناصر الدين الدمشقي تخرج في مدرسة الخطوط على طريقة الذهبي فيكتب الخط انت نفسك ما تعرفش يا ترى ده خط ابن ناصر الدين ولا خط الذهبي فقال السخاوي وجود الخط على طريقة الذهبي حتى بيع الكتاب بكذا وكذا ظنا منهم أنه خط الذهبي ثم انكشف الامر يبقى اذا مساله تقليد الخطوط دي مساله كانت موجوده فاذا كان الراوي قد كتب في كتابه الحديث ولم يضبطه فيسهل ان يسرق هذا الكتاب ويكتب فيه احاديث بنفس خط الكتاب يجي الراوي يقرا يقرا الكل يبقى قرا ما ليس من حديثه يبقى مغفل لم يضبط كتابه اه عشان ما فيش حد يقول واحد بيقرا من الكتاب هو القراءه من الكتاب عايزه حاجه اه عايزه حاجه ونص لازم يحفظ الكلمات السطر فيه كم كلمه الصفحه فيها كم سطر لو اي بني ادم دخل كلمه زياده ينكشف دخل سطر زياده ينكشف اذا يبقى عندنا ايه عندنا الضبطان ضبط صدر وضبط كتاب عشان كده تلاقي في لما تفتح كتب الاحاديث ان شاء الله فيما بعد تلاقي يقول لك ايه حدثنا فلان من كتابه من كتابه أي أنه قرأ هذا الحديث في كتابه تعرف أن ده ضبط صدر ولا ضبط كتاب تعرف أنه ضبط كتاب على طول ماشي طيب إن شاء الله نكمل بكرة بإذن الله أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين أه طيب معلش يا إخوانا معلش فضلا اجلسوا معلش يا إخوة بارك الله فيكم بعض الاخوان بيختلف يعني يقول انه ال- يعني رجاء يا شيخ لا تنسى يعني يكون في اسئله للجوائز وكان الرجل ما معهش عيل صغير هو
الجو طب معلش يا اخوانا فضلا اجلسوا بس اجلسوا بس دقيقه واحده الله يحفظكم طبعا هو يعني أخونا جزاه الله خيرا ونسأل الله عز وجل أن يخلف عليه هذه النفقة وأن يوسع عليه أضعافا مضاعفة برضه جاب لنا برضه إيه ست هدايا وأنا معلش لازلت أرى إن المسألة ديت أن يتحف بها الصبيان أن يتحف بها الصبيان لأن ده نوع من التشجيع أنت خدت امبارح؟ آه يا حلو أنت مكار ها جدع أهوت جدع هياخد هياخد على الطاير أهو ها وأنت يلا خد ماشي احنا بس بنتحف تعالى قوم قوم انت مالك متكبر كده قوم يلا خد طيب لا لا هات هات هات هات عشان انا انا اديك بنفسي لا لا لا صاحبنا اللي خد هات عشان اديك بنفسي اه انا اعطيك بنفسي عشان يبقى ايه يبقى لو كبرت كده وبتاع وتقوم تقول للشيخ ابو اسحاق ادهاني بايد ماشي يا عم لا نحرمك منه خد خلاص لا خلاص خذ يا بني خذ يا بني ها خذ يا بني بارك الله فيك آه هذا الصغير لا. سبقك بها عكاش يلا يبقى اخونا ان شاء الله آه. انت انت خدت بس خلاص لا لا قفها جزاك الله خير اخونا بقى الله يحفظه صاحب العطر يجيب لنا كمان ايه ستة لان بكره اخر يوم في هذا المسجد وفي هذه الدورة فاحنا عايزين بقى صاحبنا جزاه الله خيرا آه يتحفنا بايه بشوية عطور كده ومفيش داعي تكون من النوع الغالي قوي زود لنا بس عدد عطور ورخصها شوية جزاك الله خير
تسجيلات إيلاف الإسلامية فيعني هذا آخر يوم لنا في المصطلح وما انتهينا من الثلاثة الشروط الأول وعلم الحديث حقا يظهر المتمهر فيه من غير المتمهر في الشرطين الأخيرين اللي هو عدم الشذوذ وعدم العلة فأنا يعني إيه سأحاول أن أعطي نبذة يسيرة عن معنى عدم الشذوذ وعدم العلة مع ضرب بعض الأمثلة إن أمكن من باب إيه يعني تخريب التعريف كله إن إحنا إذا وقفنا على الضبط فقط يبقى عدم الشذوذ وعدم العلة فربما يعني لم يراجع أحد من الجلوس كتب الحديث بعد ذلك فيبقى التعريف ناقصا في حق أنا هحاول كده إيه يعني نختصر بقدر المستطاع آه طيب احنا قلنا قبل ذلك ان الحديث ان تعريف الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله الى منتهاه من غير شذوذ ولا عله يبقى اتصال السند عداله الرواه ضبط الرواه ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله الى منتهاه المنتهى ده يوصل لفين ايه الى القائل تمام سواء كان القائل صحابيا او كان تابعيا المهم اخر رجل في الاسناد يبقى الى منتهاه اي الى منتهى الاسناد سواء كان الحديث مرفوعا او موقوفا او مقطوعا طب المرفوع ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير ساعات كده تلاقي في كتب الحديث يقول لك إيه عن أبي هريرة مرفوعا تقوم تقول إيه مرفوعا دي مرفوعا اختصار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زي الاختزال كده يبقى كلمة مرفوعا لو حبيت تفكها يبقى الفكه بتاعتها دي ايه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فساعات تبقى مستعجل عايز ايه تختصر بتاع الكلام ده فتكتب مرفوعا بدل ايه؟ بدل هذه العباره. يبقى الحديث المرفوع ما نسب الى النبي صلى الله عليه وسلم من قول اي قول للنبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات كل عمل ليس عليه امرنا فهو رد الى اخره. او فعل فعل كان النبي صلى الله عليه وسلم احسن الناس خلقا. تمام كان يضطجع على جنبه بعد ركعتي الفجر كان لا يعيب طعاما قط هذه أفعال كلها وصف لأفعاله صلى الله عليه وسلم تمام قول أو فعل أو تقرير تقرير أن بعض الصحابة يقول قولا فيقره النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتعقبه ولا يقول له أخطأت إنما سكت زي ايه حديث الشهير اللي بيضربه بالمثل في في المساله دي لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظه فجماعة صلوا وجماعة قالوا لا لن نصلي إلا في بني قريظة ولو كان بعد العشاء فجماعة أخذوا بالمنطوق وجماعة أخذوا بالمفهوم فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما إيه ما عاب أحدا ما عاب هذا ولا ذاك تمام يقول لك تقرير والكلام اللي احنا قلناه امبارح أمس لما قال أبو بكر الصديق لعروة بن مسعود الثقفي أم أمصص بظر اللات ما أنكر على أبي بكر الصديق هذا فذا تقرير أن الإنسان ممكن يفعل شيئا كهذا إذا كان الموقف يشبه مثل هذا يبقى الحديث المرفوع إما أن يكون قولا أو فعلا أو تقريرا تمام فالحديث إما مرفوع وإما موقوف الموقوف ما قاله الصحابي أو فعله أو قرره يبقى إذا إيه هننزل برضه نفس الكلام فعل قول تقرير يبقى المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم والموقوف للصحابي والمقطوع للتابع يبقى عندنا أنواع الأحاديث بقى إما أن يكون الحديث مرفوعا أو موقوفا أو مقطوعا فلما بقى إيه تقرأ بقى أن أن هذا الصحيح فيه الوقف يبقى ايه كانه بيقول لا الاصح ان يكون من قول الصحابي وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم تمام كده طيب يبقى بقى ايه هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله اي بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط عن العدل الضابط الى منتهى الايه الى منتهى الاسناد من غير شذوذ ولا عله يقال شذ إذا تنحى ناحية وانفرد شذ فلان بالقول الفلاني يعني لم يتابعه أحد عليه تمام الشذوذ بقى تعريفه إيه هو أن يخالف الثقة من هو أوثق منه سواء كان فردا أو جماعة تمام سواء كان فردا أو جماعة يبقى أنا عندي ثقة ثقة وفوقه إيه أوثق طب دي نعرفها إزاي قال لك الإمام أحمد بن حنبل سئل عن هشيم بن بشير أحمد شيخ أحمد قال ثقة قال السائل له هشيم أو يحيى القطان قال ويحك هشيم شيخ كلمة شيخ دي نزله طب ليه نزله لما قارنه بيحيى القطان يبقى كأن, كأن بقى كأنه قال هشيم ثقة ويحيى أوثق ولذلك لما عمل مقارنة بينهم الاثنين أم منزل هشيم لأن كلمة شيخ أحد مراتب الإيه التعديل بس رقم ثلاثة عندنا مراتب التعديل يقول لك ما أكد لفظه أو معناه كأن يقول يسأل عن رجل يقول ثقة ثقة ده تأكيد لفظي تأكيد معنوي يقول لك ثقة حافظ ثقة ثبت ثقة جبل أو إمام أو أثبت الناس أوثق الناس الكلام ده دي في مراتب للجرح والتعديل عدة مراتب تصل إلى تسع مراتب عفوا تصل إلى ست مراتب ومنهم من يجعلها أقل ومنهم من يجعلها أكثر فيبقى الراوي إذا كان ثقة فخالف من هو أوثق منه يبقى يقول لك حديث الثقة شاذ وحديث الأوثق هو المحفوظ أي هو الصحيح يبقى كلمة شاذ يقابلها إيه محفوظ يقول لك المحفوظ هو حديث فلان وسأضرب لكم مثلا على مسألة الإيه مسألة الثقة يخالف من هو أوثق روى الإمام مالك ومعمر ابن راشد طبعا قبل ما أدخل في الموضوع عايز أقول لك الزهري الإمام الزهري اللي احنا برضه نوهنا باسمه أمس كان إماما ثبتا منقطع القرين ملوش أخ في الحفظ والثبت انفرد بتسعين سنة لا نعلم أحدا شاركه فيها وقبلتها الأمة منه الزهري ده له أصحاب أصحاب الزهري على خمس مراتب في طبعا في الثقة والضبط والإتقان يقول لك المرتبة الأولى من أصحاب الزهري مالك الإمام مالك صاحب المذهب المشهور معمر ابن راشد الإمام اللي أصله بصري وراح اليمن وزوجوه وكتفوه وقعدوه في اليمن عشان ما إيه ما يهربش وكانت الرحلة إلى اليمن بسببه سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي محمد بن الوليد دول الأربعة دول من الطبقة الأولى من أصحاب الزهري الطبقة الثانية يقول لك شعيب بن أبي حمزة يونس بن يزيد الأيلي عقيل بن خالد الطبقة اللي تحتيها محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب وطبعا ابن جريج محطوط برضه في الطبقة الثانية طب ليه قسمنا أصحاب الزهر لطبقات قال لك عشان الشذوذ ما هو الطبقة الأولى لو واحد من الطبقة الأولى خلف واحد من الطبقة الثانية يبقى الطبقة الأولى تكسب تمام يبقى إذا أنا لما أقعد أرتب بقى أصحاب الشيخ الفلاني ده ينفعني عند ال... عند الاختلاف مين يا ترى مين يكسب مين حديثه يبقى محفوظ والتاني حديثه يبقى شاذ مرغوب عنه يقوم يقول لك قسم الايه الطبقات لكده فاحنا النهارده هنتكلم عن حديث للزهري هذا الحديث رواه مالك ومعمر دول من أن طبقة الطبقة الأولى رووه عن الزهري عن سالم ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة الحديث ده إيه خلي بالك الحديث ده لا لسه ما دخلناش في الشاذ لأن الشاذ لازم فيه مخالفة وإحنا لسه ما جبناش المخالف عايزين بقى نطبق عملي على الشغل اللي قلناه قبل كده سالم تابعي أحسنت مرسل ما هو المرسل ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فدلوقتي عندنا مالك ومعمر روي الحديث عن الزهري عن سالم التابعي انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي امام الجنازه يبقى ده مرسل لان سالم من ادراه لازم في واسطه بين سالم وبين الرسول عليه الصلاه والسلام وهي ابوه عبد الله بن عمر تمام يبقى مالك ومعمر عملوا ايه في الحديث ارسلاه الكلام مفهوم جميل جاء سفيان بن عيينه وده من الطبقه الايه الاولى فروى الحديث كالاتي قال حدثنا الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي أمام الجنازة عمل إيه سفيان بن عيينة وصل الحديث جميل أهم ثلاثة من الطبقة الأولى من أصحاب الزهري اختلفوا على بعض إحنا عايزين بقى نشوف من المحق في المسألة ديت مالك ثقة ثبت معمر ثقة ثبت ابن عيينة ثقة ثبت فده إشكال واحد قال لك أنا إشكال ليه اتنين ثقة ثبت يغلبوا واحد ثقة ثبت مش كده مش احنا بنقول ان ال ال الرجل الثقة إذا خالف من هو أوثق منه سواء كان فردا أو جماعة طيب الصواب أقرب من الاثنين أم من الواحد أقرب من الاثنين والخطأ أبعد عن الاثنين وألصق بالواحد يبقى أنت لو جيت معمر بن راشد ركنته على جنب بقى مالك وبل سفيان أصبحوا كفرسي رهان إذا ما رجحناش ده على ده هيقوم داخل معمر مرجح كفة مالك وإن كان سفيان بن عيينة ثقة ثبت تمام هو ده القانون الكلي في الترجيح قانون الكلي ليه بقول الكلي لأن الشذوذ على وجه الخصوص ليس له قاعدة ثابتة واحدة مضطردة إنما لها قانون كلي قانون الكلي يقول لك الجماعة تقدم على الفرد إلا أن يكون مع الفرد دلالة وقرينة أنه لم يخطئ فحينئذ نقول يصح الوجهان جميعا يبقى رواية مالك صحيحة ورواية سفيان بن عيينة صحيحة ده بيدخل تحت حاجة اسمها اختلاف التنوع اختلاف التنوع واختلاف التضاد معلش انا يعني ايه ارجو انكم تستحملوني النهارده انا هبقى رزل قوي في الكلام لان الكلام على الشذوذ والكلام ده ايه دقيق وداخل في بعضه اختلاف التنوع قال لك هو اختلاف في الظاهر بس اختلاف في الظاهر فقط لكن عند المحققة مش اختلاف يعني عندنا مثلا حديث الإفك حديث الإفك بقى الطويل المعروف في البخاري ومسلم يرويه الزهري عن عروة بن الزبير وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة ويرويه عن اثنين أيضا كمان الزهري يروي الحديث عن أربعة فمرة معمر بن راشد يرويه عن الزهري عن الأربعة عن عائشة ومرة يرويه مالك عن ثلاثة عن الزهري عن ثلاثة بس ومرة يرويه ابن جريج عن الزهري عن اثنين بس ومرة يرويه يونس عن الزهري عن واحد طب ده اختلاف اه اختلاف خلاص كده لكن اختلاف يضر لا يضر قال لك ليه قال لك الزهري مرة كان ينشط والكلام ده كلام حقيقي كلنا لا ندفعه ونشعر به ساعات تبقى منسجم قوي تحدث بالحديث مرة وانت منسجم كده ومقبل والناس مقبلين عليك وليك شهية للكلام تقوم جايب الحديد بحذافيره وساعات تبقى وخمان ما انتش نشيط يوم يقول لك ما تقول لنا الحديث الفلاني تقوم تقول ثلاث ارباعه وتسقط حكايات مهمة في الحديث لأن أنت مش نشيط عندك وخم عندك كسل عندك أي حاجة واحد قابلك في الطريق وأنت ضجر واخد بالك حدثته عن راوي واحد وانا لسه هلم له الاربعه مع بعضهم واجيب له الالفاظ كما هي قلتها له كده اهو يبقى اذا الاختلاف ممكن يبقى خلاف تنوع اذا انا نشطت ساروي الحديث عن هؤلاء الاربعه عن عائشه اذا انا فترت ساروي الحديث عن واحد او عن اثنين وده بيحصل وده بيوقع احيانا في اشكال يعني في الدروس مثلا بتاعتي العدد ثابت الثابت تقريبا ليه لان انا بعتقد ان العدد الثابت في الدرس سمع مني الكلام مرارا وتكرارا مش كل ما واحد يبعت لي سؤال اجاوب عليه من من الف للياء ليه لان السؤال ده وجه لي 100 مره قبل كده وانا متكل على ان معظم الحضور كانوا يحضرون المجلس المجالس اللي فيحملني هذا على الايه على الاجمال فالاجمال ياتي بالاشكال كل الاشكالات بسبب الكلام المجمل اللي هو يحتمل معنى واثنين وثلاثه واربعه فالزهري لما واحد بقى يكون النشيط واحد يسأله يجيب الأربعة وبعدين يقلل يخليها عن اثنين عن واحد عن بتاع ده عند العلماء إذا رواه ثقات أصحاب الزهري عنه اسمه اختلاف تنوع تنوع يعني إيه؟ يعني ده صح وده صح اختلاف التضاد صد رد اتنين صدموا بعض واحد صح والتاني غلط فلا بد من الترجيح يبقى اختلاف التنوع استخدمنا الجمع جمعنا ما بين الأقوال قلنا الزهري مرة ينشط مرة ما ينشطش ولا مشاحة في الاصطلاح وبتاع والحكاية جمعنا إنما اختلاف التضاد صد رد ده ما ينفعش فيه إلا الترجيح يبقى واحد صح والتاني لازم يبقى غلط جميل طيب الاختلاف الوارد علينا في الحديث ده اختلاف تضاد أم تنوع مالك معمر رواياه عن الزهري عن سالم أن النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل الحديث جاء سفيان بن عيينة فرواه عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم فوصله ده اختلاف تنوع ولا اختلاف تضاد ليه لا في خلاف ده مرسل وده موصول خلاف واضح أما من جهة الاختلاف فقد وقع الاختلاف لأن المرسل قسم من أقسام الحديث الضعيف خلاص والموصول بتاع سفيان بن عيينة إسناده الصحيح ظاهره الصحة يعني على الأقل لحد ما حقق في المسألة يبقى لا يستوي صحيح مع موصول لا يستوي مرسل مع ضعيف مع موصول صحيح يبقى في اختلاف دي نمرة واحد أنا عايز أعرف بقى الاختلاف ده تنوع ولا تضاد هنا معترك الأقران هنا بقى يبان اللي بيفهم في علم الحديث من الذي لا يفهم وذلك كان الحكم على الحديث الشاذ كالمشي على حد الموسى كأنك ماشي على موس وفي الآخر قد تقصر عبارتك واللي قدامك ما يقتنعش بالبحث بتاعك ليه لم تستطع أن تقيم من الدلائل ما يعينك على إثبات وجهة نظرك ودي موجودة وذلك علماء الحديث الكبار يختلفون في هذا الباب زي العلة بالضبط العلة زي ما أبو حاتم الرازي بيقول واحد بيقول له تعرفوا الحديث المعل إزاي قال له أن تذكر لي حديثا فأقول لك مثلا خطأ تأخذ نفس الحديث وتذهب إلى أبي زرعة الرازي عبيد الله بن عبد الكريم كان هو أبو حاتم الرازي ولاد خاله ودول من علماء الحديث الكبار بقى زي الشمس كده ماشية في ربيعة النهار قال تروح لأبي زرعة تقول له نفس الحديث فإن قال خطأ فاذهب إلى محمد بن مسلم بن وارة برضه عالم كبير محمد بن مسلم بن وارة فإن قال خطأ فاعلم حقيقة هذا العلم كنا كلنا وكل واحد لوحده وأسألك سؤال تقول خطأ أسأل التاني يقول خطأ أسأل التالت يقول خطأ فتواردنا جميعا على حكم واحد من غير تواطؤ بيننا إذا كل واحد جاوب بهذه الإجابة فاعلم حقيقة هذا العلم وإن, أخت... وإن اختلفنا فاعلم أن كلا منا أجاب على مراده وأم مثل له مثل قال له أنت بتروح للصيرفي الراجل بتاع الصرافة معك دنانير دنانير ذهب أو دنانير نحاس أي حاجة بتقول له والله شوف لي الدنانير دي زيوف ولا دنانير صحيحة يعمل إيه؟ يقوم جاي على البنك بتاعه اللي هو الترابيزة الرخام دي ويقوم رانن الإيه؟ العمله يقول لك دي فالصو وياخد الثانيه يرنها يقول له لا دي سليمه فرقت ازاي قال لك علم اوتيته ما اعرفش اعبر عنه بالقلم ليه لان الرنه الاولانيه لها ديل في ودني انا هعرف اوصف لك الديل ازاي هي حاجه وقعت في قلبي كده وخبره عندي الرنه الثانيه مكتومه انا لو قلت لك رن وفضلت الرن معاك للصبح والله ما انت عارف الديل من من الازعر ها لكن انا اعرفه بقى انت ما تعرفوش لكن انا لو قلت لي طيب لو سمحت اكتب لي بقى الفرق بينهم كده بعباره اقول لك ما اعرفش انا احس بيها واشعر بها ولا استطيع ان اكتبها تمام الشاذ والمعل كده يرجع بقى الى دربه وممارسة وإلى ذوق وإلى وقت طويل بحيث الحديث يصير ملكة عند الإنسان اختلط بشحمه ولحمه لدرجة أنه يستطيع أن يميز بكلمة واحدة وقل ما يخطئ شفتوا امبارح زي ما قلنا بقى الميكانيكي والعربية وبتاع والكرونة بتاع دي زي دي بالضبط أصحاب الصناعات كل واحد في الصنعة بتاعته ماهر من كلمة واحدة يصيب كذلك الشذوذ بس في قاعدة كلية نلجأ إليها ولا نختلف عليها وهي أن يخالف الثقة من هو أوثق سواء كان فردا أو جماعة طب الثقة ده لو خالفه جماعة ممكن نقدم الثقة الواحدة على الجماعة يقول لك أحيان أحيان إزاي قال لك سالم بن عبد الله بن عمر ومحمد بن سيرين من ألصق بعبد الله بن عمر سالم لأن ابنه داخل خارج عليه آكل شارب معاه الكلام ده فإذا اختلف محمد بن سيرين وسالم في حديث عن ابن عمر احنا مبدئيا نقدم سالما ليه؟ لأنه ألصق بأبيه وأخبر بأبيه من الآخرين يبقى ده مرجح لكن أنا لو رجحت حديث ابن سيرين على سالم لازم يكون في قرينة حاجة حصلت جعلتني أقدم حديث ابن سيرين على سالم كأن مثلا أقول لكم حديث عائشة رضي الله عنها كما في سنن ابن ماجة وغيره قالت من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه طب عائشة رضي الله عنها أخبر ولا لا أخبر لأن دي مراته زوجته ومعاه على طول وعارفة بقى إيه هدي تعرف هديه في الخلاء فلما تقول من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه يبقى ما بال إلا قاعدا تفاجأ بقى بحديث ثاني في الصحيحين حديث حذيفة بن اليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما السباطة زي حاجة زي إيه مقلب زبالة كده أتى سباطة قوم فبال قائما تعمل إيه في الحديثين دول سفيان الثوري قال الرجال أعلم بهذا منها لأنه كان في غزوة من الغزوات فيبقى بقى يحمل كلام عائشة على البيوت ويحمل كلام حذيفة على الصحراء والبن والبتاع والكلام ده تمام أو يحمل كلام عائشة على أن هذا كمال الهدي ويحمل حديث حذيفة على الحاجة احتمال الإنسان لا يستطيع أن يجلس وهو يتبول مثلا والكلام ده يبقى إيه؟ يبقى النهارده اللي هيقدم كلام عائشة رضي الله عنها يقول لاختصاص عائشة بالنبي صلى الله عليه وسلم فيبقى دي قرينة قرينة وهي إيه الخصوصية كذلك من القرائن يقول لك بلدي الرجل أعلم به فلو افترضنا مثلا رجلا مصريا وأنا مصري فسئلت عنه فقلت ثقة فجاء واحد من أهل بغداد وقال ضعيف من أولى أن يقدم كلامه يقدم المصري لأنه أدرى به خلاص الكلام ده عند التعارض يقول لك بلدي الرجل أعلم به من غيره مثال في عندنا راوي اسمه محمد ابن حميد الرازي الرازي من الري كما يقول العلماء نسب على خلاف القياس يعني رازي ينسب إلى بلد الري يبقى هذا الرجل ليس من بغداد نزل من بلده وصل إلى بغداد أول ما واحد غريب من العلماء بالذات علماء الحديث كان يدخل البلد تلاقي كل عل... كل رواة الحديث اللي في البلد منكبين عليه وعايزين ياخدوا العلم اللي عنده فدخل عليه احمد بن حنبل ويحيى بن معين سمع منه مجلسا او مجلسين سئل احمد بن حنبل ويحيى بن معين عن محمد بن حميد الرازي فقالا هما الاثنين ثقة سئل أبو حاتم سئل أبو زرعة الرازي يبقى أبو زرعة الرازي من بلد محمد بن حميد الرازي أهو فأشار إلى لسانه يبقى إيه؟ كذاب يكذب ده عند أبي زرعة الرازي فقد تعارض حينئذ توثيق يحيى بن معين وأحمد بن حنبل مع جرح أبي حاتم الرازي نعمل إيه في المسألة دي؟ قال لك يقدم كلام أهل الري لا سيما أبو حاتم الرازي ومحمد بن مسلم بن وارة جرحوا محمد بن حميد الرازي تمام طب أحمد بن حنبل كيف وثقه ويحيى بن معين إمام الجرح والتعديل كيف وثقه دول ناس بقى يعني متان ومتخصصين في المسألة دي قال لك الراوي لما يكون مخلط ملخبط يعني إذا دخل بغداد بيعمل حسابه يقول لك أنا هروح بقى هدخل في عش الضبابير وهروح في داهية لو ما اتعدلتش يجيب أحسن أحاديث عنه تمام اللي الثقات وافقوه عليها والكلام ده ويقعد بقى يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان ما حاجة آخر حلاوة أهو لا في وهم ولا في بقى غلط ولا في بتاع ولا الكلام ده فيسمع أحمد بن حنبل مثلا يحيى بن معين أي حد من البغدادة دول يسمع المجد زي يقول لك الراوي ده 100 100 تمام كل احاديثه سليمه ومفيش مشاكل وبتاع طب ايه رايك فيه ثقه احمد بن حنبل احمد طلعوا من هنا اشتغل في الازرق هو بقى طلع بقى اللي عنده بقى فيظبطوا واحد منين واحد كده معدي داخل عليه يظبطه بقى عمال يحدث بال طب ده راجل انا دخلت بغداد ولست من اهلها هتجمد هعمل شويه حاجات حلوين كده ما انا غريب عن البلد وماشي لكن لما اكون قاعد في البلد بقى ليل نهار معاهم هتجمل امتى وعلى مين اتجملت يوم يومين ثلاثة أربعة شهر شهرين بس ما أقدرش زي مثلا الزوجة أكتر واحدة تكتشف الراجل بيطلع الراجل بره آخر جمال وآخر حلاوة مؤدب وجميل ووادع كده و... ورقيق والله ده زوجك ده راجل ممتاز ممتاز ده فرعون يا ست ازاي الكلام ده ده شوف ده شوف سبحان الله كلامه جميل ومش عارف ايه بتاع اه هي اللي عارفاه هو بره لانه هيتجمل هيقابلك يو يعني ساعه ساعتين يوم يومين ادي احنا في الشغل لكن هيتجمل على مراته هيفضل يمثل على مراته على طول يزهق بيمثل اول يومين اول ثلاث ايام اول اربع ايام وبعدين بعد شهر شهرين سنه سنتين مشاكل اخبط ارزع بتاع عرفت الرجل على حقيقته اذا الرجل ممكن يتجمل في دار الغربه يبقى لطيف وظريف وخفيف والكلام ده لكن ما يقدرش يتجمل في بلده على طول فيبقى اهل الري دول كشفوه قال لك ده يكذب وده قال لك مخلط والكلام ده يبقى اذا احمد بن حنبل واهل المعين لما وثقوه لانه استقبلهم باحاديث مستقيمه مش خلط قدامهم وما عرفوش يميزه طبعا لا ده ما يجيش على الائمه الكبار دول الا انه استقبل هؤلاء باحاديث مستقيمه فظنوا ان ان فعله او ان امره كذلك مستقيم فقاموا ايه موثقوه ولذلك ابو احمد الحاكم ابو احمد الحاكم ده مش ابو عبد الله الحاكم صاحب المستدرك لا ده شيخه بقى ابو عبد الله صاحب المستدرك على الصحيحين شيخه ابو احمد الحاكم يقول ابو احمد الحاكم قلت للاستاذ او او قال قلت ل... قلت ل... لايه لامام الائمه ايوه امام الائمه ده لقب مخصوص بابن خزيمه اذا لقيت في كتاب من الكتب قال امام الائمه يبقى ابن خزيمة تمام يقول قلت لإمام الأئمة لم لم يروي الأستاذ عن محمد بن حميد الرازي فإن أحمد وابن معين أحسن الثناء عليه فقال إن أحمد وابن معين لم يعرفاه كما عرفناه ولو عرفاه ما وثقاه يبقى ده يدل على أن محمد بن حميد الرازي لما دخل بغداد جمع أحاديث مستقيمة فظن أحمد بن معين أن أمره كذلك فوثقوه يبقى بلدي الرجل أعلم به قرينة ولا لا قرينة أنا بستخدمها عند التعارض لما الاقي في تعارض في الجرح والتعديل اشوف ده بلدي الرجل ولا مش بلدي من القرائن كمان اللي بتستخدم ان يكون للتلميذ خصوصيه في شيخ زي مثلا حماد بن سلمه جالس ثابت البناني عشرين سنة فأصبح عالما بحديث ثابت حماد بن سلمة إمام ثقة ثبت إلا أنه تغير في آخر عمره يعني حفظه ما كانش إيه بدل ما هو كان مية في المية بقى يعني تمانية وتسعين في المية خمسة وتسعين في المية لكن في حديث ثابت مية في المية الدنيا كلها تختلف نقول أما نشوف حماد رواه إزاي إذا رواه حماد على وجه يبقى هو الحكم يعني حماد بن زيد وحماد بن سلمة كلاهما يروي عن ثابت حماد بن زيد أثبت وأقوى ثقة ثبت وحماد اسمه حماد بن زيد بن درهم وده اسمه حماد بن سلمة ابن دينار فبعض العلماء حب يفاضل بينهم قال لك فضل حماد بن سلمة على حماد بن زيد كفضل الدينار على الدرهم فابن حبان قال أما في الورع فنعم أما في الحفظ فلا حفظ حماد بن زيد مقدم على حماد بن سلمة في الحفظ طيب إذا كان حماد بن زيد ثقة ثبت ها وحماد بن سلمة ثقة ثبت إلا أنه تغير في آخر حياته كلاهما يروي حديثا عن ثابت واختلفوا فيما بعد ثابت نرجح من على مين لا احنا بقى ايه ما احنا هنترقى ابتداء دلوقتي من غير ما ندخل في تفاصيل يبقى حماد بن زيد قطعا ليه؟ قال لك لأن حماد بن زيد درجته ثقة ثبت حماد بن سلمة درجته ثقة ثبت إلا أنه تغير في آخر عمره فقد يكون هذا الحديث حدث به في آخر عمره في حال التغير تمام؟ يبقى احنا في الحالة اللي زي دي مبدئيا سنرجح حديث حماد بن زيد في ثابت على حماد بن سلمة في ثابت تقوم تدخل بقى القرينة هنا برغم حفظ حماد بن زيد يقول لك لا ده حماد بن سلمة مقدم قال ليه قال لأن حماد بن زيد وإن كان حافظا إلا أنه لا, ب... لا لازم ثابتا سنة ولا ست شهور لكن حماد بن سلمة لازمه عشرين سنة فهذه الملازمة تدل على أنه يحفظ حديث حم... ثابت البناني كما يحفظ المرء قل هو الله أحد يبقى هذا برغم أن عنده ضعف خفيف في حفظه إلا أنه في ثابت على وجه الخصوص لا نقدم عليه أحد طب حماد بن زيد وحماد بن سلمة اختلفوا في غير ثابت يبقى من يقدم قال لك يقدم حماد بن زيد لأن ما فيش قرينة مع حماد بن سلمة تخلينا نقول لا يقدم إذا خصوصية الراوي في شيخه قرينة مرجحة خلاص وفي قرائن أخرى كثيرة القرائن دي لازم تحفظها وتكتبها وتذكر أمثلة تحتها ليه؟ لأننا نستخدمها في باب الترجيح عند الاختلاف طيب نرجع مرجوعنا بقى لإيه؟ لحديث الزهري عن سالم أن النبي صلى الله عليه وسلم اللي رواه مالك ومعمر وحديث ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه تمام زهيته كلامي مفهوم ولا أنا مع نفسي كده؟ طيب قلنا مبدئيا كفة من أرجح؟ مالك ومعمر ليه؟ لأنهم اثنين وسفيان بن عيينة واحد والجماعة تغلب وتكسب لا سيما إذا كان الجماعة أثبات تمام طلع لنا بقى قرينه في النص جعلتنا نقول حديث سفيان بن عيينة أيضا صحيح يبقى إذن القاعدة العامة تقضي بترجيح رواية الأكثر على الأقل وده بقى الشغل اللي المحدث بيتعب فيه يقعد يدور في الكتب ويجيب وي... لحد ما يعثر على قرينة إيه القرينة بقى في هذا الحديث قال رجل لسفيان اللي هو علي بن المديني وعبد الرحمن بن بشر بن الحكم وحوالي أربعة خمسة كده راجعوا سفيان بن عيينة في هذا الحديث قالوا يا أبا محمد خالفك مالك ومعمر أنت إزاي تصله بذكر عبد الله بن عمر وهم الاثنين وأصحاب مالك ونقاوة الاثنين جعلوه مرسلا قال إيه بقى قال أحلف لك ما سمعته من الزهري مرة ولا مرتين سمعته من الزهري مرارا يعيده ويبديه يقوله من فيه سالم عن أبيه يبقى لو جاز ان ابن عيينة سمعه مرة ممكن نقول غلط لكن الزهر رايح جاي رايح جاي سالم عن أبيه سالم عن أبيه سالم عن أبيه وسفيان بن عيينة قالها على بطريق بتلقائية سجع كده بتلقائية يقول سمعته مرارا لا أب... سمعته مرارا لا أحصيه يعيده ويبديه سالم عن أبيه يبقى إذا أنا لو هغلط واحد في الإسناد أغلط مين؟ أغلط الزهري أقول الزهري ما ضبطش مرة ما ضبطش مالك ومعمر خدوه غير مضبوط ومرة ضبطوا أخدوا سفيان بن عيينة يبقى الزهري اللي غلطان بقى يبقى في الحالة دي لو أنا عايز أعل الإسناد أقول الزهري هو المخطئ مرة يرويه مرسلا فأخذه مالك ومعمر عنه ومرة رواه موصولا فأخذه سفيان بن عيينة عنه فيبقى المسألة جت على الزهري نشوف الزهري ده يطلع إيه بقى هنلاقي الزهري بقى إمام ثبت ثقة إيه إلى آخره ونشوف طريقة الزهري في الرواية لازم تعمل دراسة بقى هل الزهري كان من عادته أحيانا يكسل كده ويقول الكلام ناقص الإسناد ناقص أيوه دي كانت عادة له أحيانا ينشط فيصل الإسناد وأحيانا لا ينشط فيقصر به إذا كانت المسألة دي عادة له خلاص يبقى عمل كده كان كسلان لم يكن نشيطا أخذ مالك ومعمر الحديث عنه في حال الكسل بتاعه إنما كان نشيط والكلام ده أخذ سفيان بن عيينة في حال نشاط يبقى نقول إيه كل صحيح ها والحديث موصول صحيح ليه لأن الزهري رواه مرارا وتلقاه سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة ده ما كانش حاجة بسيطة سفيان بن عيينة كان إماما ثقة ثبتا منقطع القرين لو قرأت ترجمته لأحببته سفيان بن عيينة ده ده علي بن حرب الطائي بيقول يروي عن أبيه وقيل له ما تشتهي إيه اللي نفسك في الدنيا قال أريد جارية في غنج سفيان بن عيينة إذا حدث غنج اللي هو الدلال نفسي في واحدة جميلة كده فرفورة الفرفورة الحلوة دي تبقى زي سفيان بن عيينة إذا جلس وقال حدثنا الزهري طب لما سفيان بن عيينة يقول حدثنا الزهري بيقولها إزاي يعني بيتميل كده ويروح ويجي حدثنا الزهري لا قال لك نبرة المحب لا تخطئها الأذن نبرة المحب لا تخطئها الأذن لما يكون واحد بيكلمك تعرف إذا كان ده محب ولا لا ودنك أبدا ما تغلطش هو سفيان بن عيينة كان بيحب الحديث جدا ويحب السنة كان إماما ثبتا الشافعي يقول لولا مالك وسفيان لذهب العلم بالحجاز هم اللي حفظوه فيبقى رجل محب هذا الحب الكبير طالع الحب ده في نبرات كلامه اللي يقول حدثنا الزهري انت نفسك تحس كده انك انت منسجم هو عايز جاريه بقى في غنج سفيان بن عيينه اذا حدث ولما كنت بشرح بحث الشاذ كنت مركز على روايه سفيان ابن عيينه فمن كثرة ملازمتي له رأيته في المنام شفته ازاي بقى سفيان وأنا بحب سفيان بن عيينة جدا وسميت ابني سفيان لمحبتي لسفيان فشفت بقى ان سفيان بن عيينة ومعمر بن راشد لان كان الثلاثة دول مالك ومعمر وسفيان اللي انا كنت ايه شغال في امثلة الحديث الشاذ وانا بعلم الطلبة يعني شفت سفيان بن عيينة ومعمر بن راشد في برج تسعة ادوار وهما الاثنين في البلكونه واقفين وماسكين الشيش بتاع البلكونه وبيتخانقوا وفجاه قفزوا هما الاثنين بالشيش ونزلوا على الارض وعمال بقى ايه كل واحد عايز ينزع الايه الشيش بتاع البلكونه ده من الثاني ف انا طالع عليهم كده فسفيان بن عيينه قال قد جاء من يحكم بيننا ايه يا جماعه الحكايه كذا كذا كذا كذا فقلت معمر محق وسفيان مخطئ انت عارف المنام ده سبحان الله احببت سفيان بن عيينه اكثر جدا مما كنت احبه ايه اللي حصل فلما قضيت على سفيان بكى وقال لي والله انك لتعلم انك احب انسان الى قلبي على وجه الارض انا حبيت سفيان ليه لانه رضي وقد قضيت عليه وتاولت فيه الايه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما يعني اذكر في في الرؤيا ان انا ذكرت حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم فيبقى سفيان برغم انني قضيت عليه وطلع الحق عليه يقوم يسلم تسليما ويصرح بمثل هذا الحب فالرواة رواة الأحاديث دول اللي احنا بنذكر أسمائهم لم يكونوا مجرد رواة عاديين عشان كده أنا يعني قلت بقى في آخر هذه المحاضرة سأملي عليكم بعض الكتب التي ترجعون إليها في معرفة سير هؤلاء العلماء إيمانك هيزداد كثيرا وستعلم أن هذه الأمة لن تغلب آه قد تمر بفترات ضعف وهزيمة ولكنها لن تموت إذا كان أجدادنا وننتسب إلى هذا هؤلاء الأئمة العظماء فهذه أمة لن تموت يبقى أنت دورك بقى تقرأ الترجمة وتنتقي ما يعجبك منها وتقصها على ولدك وممكن تخلي ابنك زي ما أنا عملت مع أولادي عمليا كنت أدي الأولاد ترجمة عالم العلماء وأقول له اكتب ما يعجبك أنت بقى هتعرف الولد وصل لفين ممكن تلاقي مثلا اللي عجبه في ترجمة الإمام إنه قابل واحد ضربه على قفاه يبقى الواد ده عدوان إذا إذا كان ده اللي عجبه في الترجمة ولا بتاع أو مثلا دخل يقرأ ترجمة الإمام مسلم قال لك سئل مسلم عن حديث فدخل وأتى بدفاتره فقيل له قرب لك سلة تمر فجعل يأكل التمر ويبحث عن الحديث فوجد الحديث وقد فنى التمر قال الحاكم فحدثني الثقة أنه مات منها مات كل سل التمر كلها ومش واخد باله ياكل وبيدور على الحديث فنسي نفسه فحصل له نوع من التخمة أم مات بسبب المسألة دي ممكن أنت تسأل الولد إيه اللي عجبك يا ولد كل التمر ولا لقى الحديث ما هي الاتنين موجودين ممكن يقول لك لا التمر عجبني وبتاع مش عارف واد مفجوع يبقى لازم أصحح المسيرة بتاعته فأنا عايز أنظر إلى اختيار الولد لما اسيبه يقرا الترجمه ايه اللي عجبه في الترجمه اذا لقيت الولد عجبه معالي الامور وحاجات نقيه والكلام ده يبقى الولد ده في ازدياد عقله كويس وانا المفروض انميه خلاص فعشان كده لما تقرا تراجم العلماء دول انت هتعرف قدر العلماء وقدر العلماء ده بيعرف في باب الترجيح لما نقعد بقى نرجح ما بين فلان وفلان هتعرف قدر هؤلاء العلماء الحقيقه البحث طبعا الشاذ ممتع ممتع جدا جدا ويعني ليتني يعني آه يعني آه طالت الفرصه معكم اذا لاحببتم علم الحديث اكثر واكثر لما اعرض عليكم بحث الشاذ مع دقته الشديده ومع ذلك انت هتحب علم الحديث اكثر عندما تقف على بحث الشاذ وتعرف قدر علماء الحديث الذين لا يعرفهم احد ابو حاتم الرازي وابو زرع الرازي والدارقطني وابن عدي وابن حبان والعقيلي مفيش حد يعرف الناس دول لكن الله يعرفهم بذلوا من الجهد ما حفظوا به هذه السنة وطافوا البلاد كلها لجمع هذه الكتب حتى يستفيد المسلمون منها بلا رحلة آه نيجي بقى في آخر المحاضرة ونقول بقى إيه بعض الكتب اللي آه في علم الحديث اللي هو آه أنت إذا أردت أن تواصل المسيرة فيعني إيه تأخذ هذه الكتب آه طبعا هنبدأ بالكتب الإيه المختصرة اليسيرة عندنا من الكتب المختصرة اليسيرة عندنا كتاب أظن مصطلح الحديث لنظم الدرر للشيخ أحمد فريد كتاب جيد يعني أحسن جمعه وإن لم يكن من أهل الحديث عندنا برضو في شرح البيقونية نعم اسمه نظم الدرر أنا كتاب قرأته وأعجبني نظم الدرر في برضو بعض مختصرات في الحديث في مصطلح الحديث زي للشيخ مقبل بن هادي الوادعي والشيخ مصطفى العدوي برضه في مصطلح الحديث كتب كتاب أظن اسم المقترح في علم المصطلح وفيه برضه أسئلة وأجوبة في علم الجرح والتعديل وعلم المصطلح أظن الشيخ مصطفى برضه آه، في برضه كتاب الدكتور محمود الطحان تيسير مصطلح الحديث كتاب آه، يسير جيد يعني طبعا إذا قرأت أمثال هذه الكتب هتترقى بقى بعدها لكتاب اسمه الباعث الحثيث شرح واختصار علوم الحديث شرح الشيخ أحمد شاكر أبي الأشبال آه، آخر أعيان المحدثين بالديار المصرية آه، بعد ما الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث هنطلع بقى نترقى عشان ناخد بقى كتاب الموقظة للذهبي دي طبعا كلها كتب في المصطلح أنت إذا انتقيت كتابا أو كتابين هذا يكفيك الموقظة كتاب الموقظة في علم المصطلح لشمس الدين الذهبي أبي عبد الله آه، كتاب الموقظة ده اختصار لكتاب اسمه الاقتراح لابن دقيق العيد الاقتراح لابن دقيق العيد طبعا ابن دقيق العيد ده الشيخ الذهبي له كتاب اسمه الاقتراح الذهبي لخصه في الايه بعد كده هنطلع بقى لل- للمقدمة الشهيرة أشهر مقدمة في علم الحديث اللي هي أيوة مقدمة ابن الصلاح مقدمة ابن الصلاح طبعا المقدمة دي كانت مباركة ويبدو أنه لحسن نية مؤلفها أبي عامر بن الصلاح رحمه الله فهذه المقدمة يعني شرحها ناس ونظمها ناس وانتقد عليها ناس ودافع عنها ناس كل الشغل ده كله حوالين مقدمة ابن الصلاح مقدمة ابن الصلاح هذا كتاب جيد هتاخد بقى على مقدمة ابن الصلاح عدة كتب آه، كتاب العراقي اسمه التقييد والإيضاح ماشي التقييد والإيضاح لما أبهم أو أشكل أو أجمل أو أطلق في مقدمة ابن الصلاح مش حافظ العنوان كله يعني آه، كذلك محاسن الاصطلاح على مقدمة ابن الصلاح البلقيني وعندنا آه، كتاب النكت النكت محاسن الاصطلاح آه. وعندنا كتاب النكت على ابن الصلاح لحافظ ابن حجر وعندنا كتاب ممتع يمكن هو من أحسن كتب الحديث مصطلح الحديث تناولا وهو تدريب الراوي شرح تقريب النواوي للسيوطي النووي له كتاب اسمه ايه تقريب التقريب في علم المصطلح برضو مختصر يعني شرحه الن- السيوطي كتاب تدريب الراوي شرح تقريب النووي عندنا برضو كتاب وهو من أمتن كتب الفن إلا أنه معقد عبارته معقدة وده أنت تخليه في الآخر خالص وهو كتاب فتح المغيث شرح ألفية الحديث لزين الدين العراقي اللي عفوا لشمس الدين السخاوي هو السخاوي شرح ألفية العراقي تمام العراقي نفسه له شرح على ألفيته أيسر بكثير من شغل السخاوي اسمه فتح المغيث برضه فتح المغيث شرح ألفية الحديث برضه لإيه؟ للعراقي يعني شرح كتابه تمام في عندنا برضه كتاب اسمه نتائج الأفكار للصنعاني كتاب جيد نتائج الأفكار اسمه إيه؟ لا نتائج الأفكار بتاع ابن حجر اسمه تا- اسمه طيب شوف هديم هديم الغرائب آه ده كتاب بقى حفظه صم وحياتي فيه وشوف راح اسمه آه، دلوقتي لا لا هجيبه دلوقتي ان شاء الله هجيبه هجيبه هجيبه ان شاء الله ها طيب عندنا برضو كتب في ال- في ال- في الحديث بقى مهمه جدا ايه لا ليس للصنعاني انما هو ال- لا لا لا, لا. طيب ها ها ان شاء الله هجيب آه، عندنا بقى كتب اخرى زي المقنع لابن الملقن في المصطلح آه، كتب طبعا المصطلح الحقيقه كثيره عندنا كتاب شرح الفيه السيوطي للشيخ ابي الاشبال احمد شاكر والفيه السيوطي لها شرح للشيخ محمد محي الدين عبد الحميد هذا جدد طبعه ال- ال- من حوالي شهرين او ثلاثه مفيد مفيد مفيد جدا والسيوطي له كتاب اسمه البحر الذي زخر بشرح ألفية الأثر شرح الألفية بتاعته السيوطي شرح الألفية لكنه طبعا مات قبل أن يتم هذا الشرح وطبعا واضح من العنوان البحر الذي زخر أنه لن يترك شيئا إلا وضعه في هذا الكتاب لكنه مات قبل أن يتم الكتاب تمام وفي طبعا ال- ال- علم المصطلح فيه كتب كثيرة برضو من أهمها كتاب الكفاية في علوم الرواية للخطيب البغدادي هذا مهم لأن ده في قوانين الرواية وقوانين الجرح والتعديل ده فيما يتعلق بعلم المصطلح لأن طبعا لا أستطيع أن أذكر لكم كل الكتب لأن هذا أمر يطول والقدر الذي ذكرته فيه كفاية لو أنت بقى يعني درست دراسة متينة تبقى أنت إيه أنت المحدث لا ريب فيه طيب ها ذكر إيه ليه آه أنا أطلع إيه نحن بنقول لكم الناس الفضلاء يعني الشيخ ناصر رحمة الله عليه ملوش كتاب طبعا في المصطلح إنما تقرأ كتب الشيخ ناصر في التخريجات تقدر تطلع الفوائد يعني اللي عايز يتدرب في علم التخريج والكلام ده فعليه بسلسلة الأحاديث الصحيحة وسلسلة الأحاديث الضعيفة للشيخ الألباني رحمة الله عليه وهذه الأح- الأحاديث للكتب لا سيما السلسلة الضعيفة أنا تدربت عليها في مطلع طلبي للعلم كنت الاقي الشيخ الالباني رحمه الله عليه يكتب مرتبه الحديث مره يقول منكر مره يقول باطل مره يقول موضوع مره يقول شاذ مره يقول موقوف مره مثلا يقول ضعيف جدا فانا سالت نفسي طيب المراتب دي كلها هل مختلفه بعضها عن بعض ولا هي الفاظ كده اللي يعجبه يحطه شاف الحديث كده مش عاجبه قام حطه ضعيف جدا بمزاجه كده يعني ولا المساله ترجع الى ضابط علميه فهداني الله عز وجل آنذاك إن أنا أفعل الآتي جبت كل الأحاديث التي قال فيها الشيخ منكر وقرأتها كلها في صعيد واحد لأظفر هل للمنكر علامة معينة العلامة دي عمالة تتكرر في كل حكم الشيخ أم لا كل الأحاديث التي قال فيها موضوع والأحاديث اللي قال فيها باطل الأحاديث اللي قال فيها موقوف أو شاذ أو ضعيف جدا مثلا كل الأنواع دي أجمعها وأقرأها كلها وراء بعضها حتى علمت أن بين هذه الأنواع فرقا وإنه لما يقول منكر ما يصلحش أن يق- أن أن يقول ضعيف ممكن بعض الناس يحط المنكر مكان الضعيف والكلام ده لكن عند المحققين عند الجهابذة في فرق بينهم المنكر أشد ضعفا من الضعيف المنكر أشد ضعفا من الضعيف حتى استقر في نفسي وفي ضميري علامة لكل حديث فانتفعت غاية الانتفاع بهذا يبقى كتب الشيخ الألباني رحمة الله عليه الكتب العملية اللي احنا بقى ايه نفتحها عشان نطبق علم الحديث الذي قرأناه أقرأ تخريج العالم وأشوف كيف بدأ بأي سند بدأ آه، العلل بدأ بالأعلى ولا بدأ بالأدنى أنت برضو ربنا إن شاء الله يهديك مع حسن القصد والهمة العالية إلى معرفة شيء من ذلك طبعا آه، ال- ال- في كتب مهمة في تراجم الرواة آه، من أهمها كتاب تهذيب الكمال في أسماء الرجال للحافظ أبي الحجاج المزي ده في رجال الكتب الستة تراجم رجال الكتب الستة الكتب الستة بخاري مسلم أبو داود النسائي الترمذي ابن ماجه تمام آه، وفي كتاب اسمه سير أعلام النبلاء ده بقى حدوته لوحده ده بقى هو ده بقى اللي انت هتلاقي فيه كتير من الكلام اللي انا بقوله الكلام الحلو الجميل وقصص العلماء و... والكلام ده هو الكتاب ده التسلية بتاعتك اسمه سير أعلام النبلاء للحافظ شمس الدين الذهبي رحمه الله تجيبه تقرأ التراجم وتنتفع به عندنا برضو من الكتب الممتعة برضو اللي فيها الحكايات والكلام ده هو عندنا تاريخ دمشق لابن عساكر وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي ده برضو عشان ايه تستمتع بالتراجم والكلام ده إذا كنت عايز بقى كتب في الرجال الضعفاء فعليك بكتابين كتاب ميزان الاعتدال في نقد الرجال وهذا لشمس الدين الذهبي رحمه الله والذيل نعم إيه؟ ميزان اسمه ميزان الاعتدال في نقد الرجال تمام مع صنوه أو مع تكملته اللي هي الكتاب اسمه لسان الميزان لسان الميزان ذيل على ميزان الاعتدال الذي فات لسان الميزان للحافظ ابن حجر العسقلاني اللي فات الذهبي أن يذكره من الضعفاء في كتاب الميزان استدركوا عليه العراقي في ذيل الميزان وابن حجر في الذيل على الميزان وعلى ذيل العراقي كمان بيكملوا بعض كل واحد يجي يكمل ورا الثاني اللي قال لك من شرط الكتاب أنه ما من راو فيه كلام ولو كان غير قادح إلا ذكرته طب ما أنت فاتك رواه أقوم أعمل ديل على الكتاب الأصلي ويجي واحد يعمل ديل على الديل واحد يعمل ذيل على الذيل وهكذا يفضلوا يعملوا ديول ديول ديول لحد ما يستوعبوا كل الرواة المتكلم فيه رضي الله عن علماء الحديث ده دول, دول دول يعني أمة هداها الله إلى هذا الفن لا يعرف في أمة من الأمم طبعا دول كفاية عليك في الأول احنا إذا اتكلمنا في مكتبة طالب الحديث وكده أنا أعتقد إن أنت هتفلس إذا كنت مليونيرا ستكون مديونيرا ها لأن يعني الكتب لا يكاد يحيط بها أحد ولذلك يعني طلاب العلم غلابة حتى لو كان عريق النسب عريق المال تلاقي دايما مفتقر دايما محتاج ليه الكتب كثيرة جدا ومتنوعة وغالية أيضا فده بس إيه حاجة رشفة كده عشان تحب علم الحديث وإنك أنت تغوص يعني أو تبل رجليك إذا أعجبك بقى العلم والكتب والكلام دهوت أنت هتعرف سكتك لأن الكتب اللي أنا ملتها لك موجود في حواشيها أسماء الكتب أسماء الكتب يعني العلماء يذكروها إما المحقق يذكرها في الحاشية أو المؤلف الكتاب يذكرها في صلب الإيه؟ في صلب الكتاب أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم مع الوكيل تحيات صلى الله وسلم تسجيلات إيلاف الإسلامية الكويت حولي شارع الحسن البصري هاتف رقم اثنين ستة خمسة ستة ستة ستة اثنين فاكس اثنين ستة خمسة ستة ستة ستة أربعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته